أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمة زكريا بطرس أهلا بيك يا وتسابون يا مرحبتين اهلا وسهلا
زي ما عودناكم دايما وزي ما تعودنا مع الإخوة في البالتوك إن حوارنا بيكون مباشر وصريح ودايما ي- له هدف وله برهان ودليل فقبل نبتدي الحلقة النهاردة هنسأل أتسابونا أنه يرفعنا بالصلاة عشان نشوف عمل الله فينا وفيكم ونفهم إرادته فينا وفيكم تفضل أتسابونا آمين. شكرا جزيلا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من دبرت لنا خطه الخلاص العجيبه المجيده دبرت لنا فداء وكفاره وتبريرا وتجديدا وتقديسا وتحريرا وتغييرا أسألك يا رب أن تكشف لنا عن أبعاد خطتك الحبية حتى نستطيع أن نتكشف مقدار محبتك لنا المحبة الفائقة أعطنا أن نعرف أبعادها ما طولها ما عرضها ما عمقها ما علوها حتى نستطيع أن ندرك حبك الشديد لنا باركنا في هذه الحلقة أيضاً كما باركتنا في كل الحلقات السابقة بارك كل نفس تسمع وترى وتشاهد وكل بركة روحية تراها في احتياج إليها لأجل الدم وطلبات كل قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين يا رب يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك أوكي.
الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين آمين آمين
شكرا أتسابونا شكرا آه، النهاردة الاختبار هيكون برضو اختبار أحد العابرين آه، زي الحلقة السابقة هتكون اختبار أحد العابرات أخت عبرت من الظلمة إلى النور آه، مدام علي آه، هتبقى نعرف من اختبارها مين هي وهنعرف من اختبارها روعة ومحبة رب المجد يسوع المسيح آمين آه، الأدمن لو سمحت تفضلوا خدوا الميكروفون ونبدأ الاختبار
يبقى في delay
يا ترى سامعينا؟
أيوه ايوه
آه، شكرا جزيلا أهلا يا بيك.
احمد معلش المايك كان معلق لا ولا عندك يهمك اهلا وسهلا آه، انا مبسوطه قوي انه ما سمعناش اختبار علي بس لكن كمان هنسمع اختبار مدام علي اتفضل آه، اتفضلي مدام علي معاكي المايك
إيه، ازيك يا بونا وازاي أهلا.
يا قدسك مرحبا انا مبسوطه قوي ان انا اتعرفت على خلال قدسك من خلال ال- الغرفه آمين.
وشكرا على محبتك وعطائك الزايد يا بونا انا عارفه ده مش مش محبتك بس دي محبه المسيح امين وكلمتك القويه اللي هي بتوصل ل- لكل العالم امين وفعلا المسيح قال كده قال فعلا كلمتي هتوصل آه، للعالم كله ممكن من خلال الكمبيوتر ممكن من خلال التلفزيون آه، من خلال النت آه، أشكرك.
كل حاجة أنا بشكر قدسك وعلى تعبك يا بونا تعيش آه، أنا آه، فعلا مرات عليه أنا من آه، اختباري نفسي أقول اختباري كله لكن أنا عارفة الوقت صغير جدا اختباري بسرعة بيديك الوقت أنا عارفة آه، أنا طبعا مولودة في أسرة مسلمة من أب وأم وعيلة كلنا مسلمين آه، آه، بس فعلا لما عشنا في أسرة مسلمة بس فعلا كان بابا متربي في أسرة مسيحية عرفت عرفت من خلالها المسيح ومحبة المسيح وأنا صغيرة مش عارفه يعني ايه مسيحي لدرجه انا طبعا انا عايشه محبه المسيح في البيت لما رحت اولى ابتدائي عرفت انا مسلمه ففعلا كنت آه، خدت حاجات آم، فوق طاقتي يعني انا مش مدركاها ومش عارفاها آه، حاجه جوايا من صغري وانا طفله برفض برفض الاسلام بسرعه يعني تلقائيه خالص وبعد كده لكن آه، انا عرفت يعني بعد كده ال- الاسلام بس ما كنتش عارفه يعني دي رضا ربنا انا مش عارفه اعمل ايه وبعد كده آه، جوايا كان محبه غير عاديه للمسيح من آه، وانا طفله آم، دايما المسيح في كل قراراتي في كل خطواتي لحد ما كبرت وخدت شهادتي بعد كده قلت لا انا ممتاز.
طبعا آه، لا ازاي هبقى مسيحيه وانا اسرتي كلها مسلمه وعيلتي كلها مسلمه وبقيت عيلتي كلها متعصبه شويه وبعد كده قلت لا اتجه في الاسلام شويه آه، اتجهت فعلا واتحجبت وبقيت اصلي وبقيت اصوم زي اي واحده مسلمه وكده وبعد كده لما قريت وتعمقت في في, في الاسلام حسيت آه، وبعد كده آه، يعني قريت قريت في لما قريت في الاسلام آه، حسيت بحاجات غريبه قوي قوي يعني ازاي تبقى في الكون وازاي ربنا راضي عنها انا مش هقول لكن اكيد الناس كلها عارفاها و... وفي نفس الوقت بترفضها لانها مش عايزه تعرف الحقيقه لكن انا بنعمه المسيح كنت عايزه اعرف الحقيقه فين آم، قريت في المسيحيه آه، طبعا آه، الانجيل وفعلا حسيت ب- بمحبة ربنا العجيبة اللي ملهاش اللي ملهاش حدود أنا وأنا في الإسلام كنت ممكن آه، أتنرفز أزعق آه، ممكن أكذب ممكن آم، آه، أعمل أي حاجة لكن آه، لما قريت في ال- في المسيحية حسيت بقد إيه ربنا بيغفر خطايانا قد إيه محبته ملهوش مل- ملهاش حل قد إيه لما قوم لعذر آه، من موت بعد ثلاث ايام حسيت بمعجزات ربنا كبيره كبيره كبيره ومحبه ربنا فوق كل شيء يا ربي يعني في في كرونس 13 يا ربي محبه ربنا ملهاش حدود ومل- وملهاش عد لو قعدنا نقول من هنا لعمرنا كله نتكلم عن محبه المسيح مش هنقدر آه، نوصفها بعد كده آه، بس كل محبة المسيح وكل اللي انا قريته في الانجيل كان جوه قلبي لان صعب طبعا ان انا اطلعه في اي في بيت في بيت اسلامي او او لاصحاب المسلمين بعد كده آه، زي اي بنت اتجوزت آه، جواز اسلامي آم، عادي ان اي ام واي اب عايزين يفرحوا ببنتهم بعد كده ربنا اتعامل معايا بعد ما اتجوزت آه، بست شهور حسيت ان ربنا بيقول لي مكانك مش هنا آم، فعلا آه، عشت في مراره انا جوزي استمر خمس سنين آه، طبعا قبل- آه، قبل الايمان عشت في مراره فعلا ما بعدها مراره يعني حسيت فعلا قريب الى الى الى مدى حياتي بس ربنا كان آم، آه، لما انا شفت صليبه ربنا برضو كان بيدي كان بيديني الامان وبيديني ال- الغفران انا ازاي ازاي انا اقدر بعد ما عرفت المسيح آه، اللي انا اسيبه بس بقوه المسيح و- وبصلاتي لربنا وبقوته معايا ان هو كان معايا في كل مكان وفي كل موقف لان انا فعلا يا بونا عشت في مراره قبل كده آه، اما اتجوزت في ال- في الفتره دي آه، عشت في مراره قاسيه قاسيه اي بنت مش ممكن تتحملها من الاهانه من ال- اللسان الطويل من من من الاشرار اللي كانوا معايا من آه، انا كنت عايشه في- في عيله أو كده آه، عشت في مراره فعلا قاسيه قوي قوي قوي لو اي بنت في الاسلام عاديه فعلا فعلا يبونا ما كانتش قادره تتحمل او حتى لو ممكن انا اقول لو لو هي فعلا بنت مسيحيه بس ما تعرفش المسيح فعلا فعلا يا بونا لكن انا عشان دقت محبه المسيح في قلبي آه، اتحملت الاهانات اتحملت العذابات أتح- اتحملت فعلا الالام لحد بعد كده سمعت صوت من ربنا في ال- طبعا صوت من ربنا وفي الكتاب المقدس قال لي انت خلاص انا اديتك التجربه على قد احتمالك وانا خديت كمان يا ابونا قلت له يا ابو يعني قلت له يا رب انت بتدي تجربه على قد احتمالي انا حاسه التجربه دي فوق فوق احتمالي لكن انت بتدي المنفذ اللي احنا نخرج منه يا رب واي حد كان بيلمسني يا رب انت بتقول اللي مثلا يمس حجر في عيني قد ايه الكلمه دي كانت يا ابونا انا وقفت عندها كتير قوي وقفت عندها كتير قوي قوي قوي قوي يعني يا رب اي حد بيلمسني يلمسك قبل ما يلمسني فعلا كان كلامه كله يا ابونا كان بيعزيني قوي قوي قوي وفعلا ربنا طلعني من التجربه دي بسلام وبقوه و- وغفران للناس اللي عملت دي كلها مش مش اللي انا مثلا مش بكرههم باللي هم عملوا فيا لا فعلا بغفران اللي انا آه، ربي بارك سامحت اي حد عمل لي حاجه لما غفران المسيح آه، ده فوق الوصف بقول انا ما اقدرش اوصفه طبعا لأن كل لازم آه، يعني يوصل لها كلمه المسيح ومحبته لينا وغفرانه لينا يا رب لو انا ما غفرتش ل- للناس ربنا عمره ما يغفر لنا لكن انا فعلا ربنا وقف معايا وطلعني من ال- الموقف ده و وصليت قوي قوي وعلاقتي بعد ربنا بقت قويه وبقت حاجه كويسه وفعلا انا سلمت حياتي ربنا وربنا عمل فيها تغيرات كتير قوي قوي قوي و... وبعد كده آه، آه، ربنا اراد ان آه، وضع لي انسان آه، فعلا من ع- كان من عند المسيح و... وارتبطنا ببعض و... وواجهنا كل برضه صعوبات في حياتنا في الاول طبعا لان آه، لازم ابليس ما يسيبناش طبعا كنيسه جديده بتتبني في آه، في بيته وربنا وقف معانا و... واحنا آه، ارتبطنا بقالنا فتره بسيطه ألف مبروك.
وعايزين صلواتك دايما قلت تصلي لنا كتير و... و... آه، وفعلا الفرح بتاعنا يا منى كل الناس بتحكي انه كان فرح غير عادي لان فعلا ال- ال- آه، عملنا الفرح في الكنيسه و- وكان برضه غير عادي. آه، ان ال- الناس كلها فعلا كان بتقول احنا اول مره نحضر ومسيحيين وناس من خلفيات تانية و- والاباء الكهنه اللي حضروا الفرح بيقولوا احنا فعلا ما حضرناش فرح قد ال- الفرح اللي فعلا
كتم بس
الكابتن فويس مش مش سامعين
اه ده من النت يا
في محبة المسيح موجودة في الكنيسة وقد إيه الناس كانت مبسوطة وقد إيه الفرح كان كان رائع وقد إيه ال- آه، حسينا فعلا إن كل وقتان وأنا اللي أنا في في أي زناقات و وأنا بشكر البرنامج وبشكر آه، أبونا زكريا عيش ونفسي كلمتنا توصل ل- لجميع آمين.
الناس وكل العالم آمين.
ويعرفوا قد ايه محبه المسيح و... وسلامه وغفرانه
آمين.
ايوه تفضلي نشكر الرب طيب آه، اخت مصريه يا اخت آه، اخت مدام مدام علي.
علي مدام علي مدام علي الاتصال ويانا ماشي يا جماعه الاتصال تليفوني ماشي
هو بس في عطل في التليفون لحظه واحده لان اخت مدام علي كانت أيوة.
بتتكلم التليفون أيوة.
موجوده حضرتك دلوقتي اه طب موجوده طب كويس آه، ممكن حضرتك تكملي آه، وتوضحي لنا اكتر آه، علاقتك دلوقتي بالمسيح ازاي آه، ال- الصعوبات علاقتك دلوقتي بالمسيح ازاي وازاي كانت الصعوبات اللي واجهتك مع اهلك لما عملت لما اعلنتي ايمانك بالمسيح يا ريت توضحي لنا النقط ديت اتفضلي
انا علاقتي باهلي بعد ما عرفت ال- الرب يسوع أها.
وبعد ما حصل طبعا تغيرات في حياتي فحاولت ان انا ب- ب- يعني ان انا اقول لهم ان آه، ان انا فعلا اتغيرت من الظلمه الى النور لكن طبعا في في بيت اسلامي كان صعب عليا لكن بطريقه غير مباشره وبطريقه ال يعني جمل من الكتاب المقدس و- وكلمه الكتاب المقدس اللي بطريقه غير مباشره نعم وبحياتي الفعليه اللي هي اتغيرت مع مع المسيح لا انا اتغيرت هم فعلا قالوا لي انت فيكي حاجه اتغيرت بس احنا مش عارفين ايه هي انا وقتها يعني صعب اللي اعلن مسيحيتي وسط وسط اهلي لكن انا حاولت يعني بقدر ما استطيع ان انا ممكن اوصل كلمتي ل- لاهلي واجيبهم للرب يسوع وفعلا من من خلال ده انا جبت ال- بابايا وبصلي من اجل اخواتي كمان آه، مشكور ماما في الرب.
الطريق وانا واثقه كده ماما في الطريق آمين.
وهو المسيح قال كده تخلص انت واهل بيتك يعني امين امين فانا واثقه ان ربنا هيجيب شخص بشخص لل- للمسيح من بيتي انا جبت انا بقالي تسع سنين في الايمان وبابا بقاله ثلاث سنين ومامتي ان شاء الله عن قريب ممكن شهر اتنين هقول لكم ماما جت للايمان امين يا رب وبصلي من امين اجل اخواتي امين يا رب امين يا رب آمين.
امين امين آه، آه، اختنا الحبيبه احنا فرحانين بيكي قوي ومبروكين المبروك الاولانيه مبروك عليكي الخلاص ونعمه المسيح مبروك الثانيه مبروك الزواج وتكون بيتكم دايما كنيسه في داخل البيت ويكون دايما ربنا هو قائد البيت قبل ما تكونوا انتوا في البيت الرب يباركك وهنسمع تعليق قدس ابونا على اختبار حضرتك اتفضل يا قدس ابونا
آه، شكرا جزيلا آه، مدام علي وربنا وفقك في آه، الشريك الحياة المؤمن آه، اللي تبنوا مع بعض بيت مقدس للرب امين وتبقى عائلة امين لله آه، تعامل الله أهو صنف جديد وشيء جديد بيتعامل مع منذ الطفولية نعم منذ الطفولية يتحدث الله إلى الإنسان الرب طيب أوي يا جماعة لو تفكر أخي المشاهد وأختي المشاهدة والسامعين لو تفكروا في معاملات الله وإياكم على مر السنين ممكن ربنا يكون كلمك أو كلمك عن طريق صديق عن طريق زميل عن طريق آه، أسرة عن طريق كتاب قريته عن طريق آية سمعتها آه، عن طريق مناسبة حضرتها في كنيسة آه، بالتأكيد الله له مداخل لحياة كل إنسان زي ما كان مع أختنا مدام آه، علي بدأت تبحث عن الحقيقة وده أمر مهم جدا جدا الله يوجد للذين يبحثون عنه اللي بيدور على ربنا ربنا بيتراءى ليه ابحث عن الحقيقة وقول هي فين يا رب الحقيقة عرفني هذه الحقيقة لكي أصل إليها والمؤثر الثاني وهي قراءتها في الإنجيل لأن كلمة الله حية وفعالة أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به كلمة ربنا سراج منير ترشد الإنسان إلى طريق الحق والحياة ثم تلامست مع محبة المسيح مع محبة الله الفائقة اللي بيغفر الخطايا واللي بيمحي الآثام وتعلمت منه هذا أمرا آه، أيضا فسمحت كل الذين أساءوا إليها سمحتهم ونشكر الله لأجل الأثر الواضح والنور المشع أن والدك يأتي للمسيح ربح عظيم جدا لولاش أنه شاف فيكي ما يحترمه وما يجذبه إلى المسيح وده الخدمة بالقدوة والحياة ربنا يباركك وعقبال بقية أفراد الأسرة امين واخواتك وماما وربنا يحافظ عليكم جميعا آه، يا رب اسالك بركه لكل هؤلاء الذين قدموا اختباراتهم شهاده حيه لعمل روحك القدوس في داخلهم باركهم وبارك افراد اسرهم واحفظهم في رضاك واستخدمهم لمجد اسمك امين آمين آمين آمين آه، مبروك عليك الخلاص مرة أخرى ومبروك البيت الجديد الرب يبارك حياتكم آه، أحبائي المشاهدين آه، أعزائي المستمعين في غرفة البال توك والمشاركين معنا في الحوار آه، اليوم هنبتدي آه، حلقة جديدة من الحلقات اللي قدس أبونا بيحضرنا فيها تتعلق بالحلقات الأخرى لسه بنتكلم عن موضوع الخلاص لكن المرة دي هنتكلم مش بس الخلاص الخلاص والجزئية بتاعته اللي هو تغيير الأجساد فاتفضل قدس أبونا آه، وحضرنا في الموضوع دوت ربنا يفتح قلوبنا ونفهم امين شكرا جزيلا آه، الحقيقة الخلاص يا أحبائي عمل متكامل عمل متكامل بدأ بالفداء والتبرير والتغيير والتجديد والتقديس ويكمل أيضا بشيء ننتظره بفارغ الصبر والرجاء وهو خلصنا من جسد الخطية هذا هذا الجسد الذي فسد بالخطية نعم.
والذي تلوث بالخطية والذي تأثر بميكروب الخطية المسيح وعدنا أنه هيغير هذا الجسد ليكون على صورة جسد مجده نحن الآن نصارع زي ما قلنا قبل كده قوى الشر والخطية في حرب روحية وعرفنا الأعداء بتوعهم إبليس الشيطان والعالم ونزوات الجسد لكننا ننتظر خلاصا أخيرا عندما يغير الله شكل جسدنا جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده امين
بننتظر مجيء الرب مجيء المسيح بنسميه الرجاء المبارك وظهور ربنا يسوع المسيح في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15 ومن العدد 44 للآخر يقول يزرع في فساد جسدنا ده بيزرع في فساد يزرع في فساد ويقام في مجد يزرع جسما حيوانيا الإنسان حيوان نعم.
عقل ويقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني نعم.
وكما لبسنا صورة التراب سنلبس صورة السماوي ده المجد اللي احنا بننتظره أن تتغير أجسادنا في لحظة في طرفة عين نعم.
وعشان كده معلمنا بولس الرسول قال في فيليبي آه، إصحاح 3 وعدد 20 21 يقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصنا الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده المقام من الأموات المسيح قام من الأموات بجسد نوراني امين هذا ما ستكون عليه أجسادنا بعد أن تتغير الأجساد عشان كده في تسالونيكي الأولى إصحاح أربعة رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي اللي معاه كتاب مقدس لو سمحتوا يقدر إن هو يفتح كتابه المقدس معايا في رسائل بولس الرسول ورسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح أربعة بيقول فيها إيه؟ بيقول ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين اللي ماتوا يعني لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم شاهد تسالونيك الأولى إصحاح أربعة ومن الآية 13 لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا المؤمنين بالمسيح وماتوا رقدوا يعني يقوموا ثم نحن الأحياء الباقين لمجيء الرب سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون مع الرب في كل حين امين لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام امين امين أعظم تعزية لينا امين عندما نعاني من آلام العالم واضطهاد العالم وضيق العالم وتجارب العالم الرجاء المبارك هيجي هيجي ويغير أجسادنا التي تشتهي الخطية الأجساد العتيقة سيأتي ويبطل الجهاد والصراع سيأتي ويرتاح البال ولا نوجد في أجسادنا الجسدية بعد ولكن نأخذ أجساد نورانية كجسد المسيح الذي قام به من بين الأموات شفت الرجاء شايف المجد اللي بينتظرك المسيح مش جاي علشان خاطر مجرد ي- يموت ويفص ويفدي ويعمل ويخلي ويسيبنا زي ما احنا لا ده عربون للأجساد النورانية جسد نوراني جسد روحاني جسد سماوي ليس فيه مادة ولا يفنى ولا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى متعة جنس ولكنه يعيش كملائكة الله في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يعيشون كملائكة الله لا يأكلون ولا يشربون لأن ملكوت الله ليس أكل وشرب بل هو بر وفرح وسلام في الروح امين
هل تنتظر هذا الرجاء عزيزي؟ كل مؤمن قبل المسيح في حياته بينتظر كمال الخلاص وتمامه وإن كان بيجاهد في الأرض ضد كل خطية وكل شر إنما على وعد أنه عندما يأتي المسيح سيغير أجسادنا إلى صورة جسد مجده صورة جسد مجده يقول كده نحن الآن أيها الأحباء نحن الآن أبناء الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن متى أظهر سنكون مثله
الله سنكون مثله نعم مثله ده امتياز العجيب الخطير طبعا طبعا افرح يا أخي افرح يا أختي لأن أمامك رجاء مبارك نعمة غنية فائقة لا تدركها عقول بشرية نعم تعيش في الفساد والأجساد لكن بننتظر رجاء مبارك بظهور ربنا يسوع أمين.
المسيح طيب هذا هو في المسيحية لو تحب تعيش هذه الحياة المستقبلية ويكون لك هذا الجسد الممجد في المسيح يسوع اقبل يسوع الآن قل له تعالى خش قلبي يا رب عشان في ذاك اليوم تغيرني فأصير مثلك امين
هل يا ترى في الإسلام شيء عن تغيير الأجساد؟ التغيير الأخير؟ نشوف لا يفتى ومالك في المدينه آه مالك مين فيهم بس طيب ماذا يقول الإسلام بخصوص ما يحدث للإنسان لحظة الموت إحنا لحظة الموت بننتظر تغيير أجساد حتى الذين رقدوا على الرجاء سيتغير أجسادهم نعم طيب ماذا ينتظر المسلم لحظة الموت وما بعد الموت سؤال خطير الواحد يسأل نفسه فيه هل ينتظرون تغييرا للأجساد؟ لا بل عذاب القبر وما بعد القبر أبو بكر الصديق قال إني لا أأمن مكر الله ولو كانت إحدى رجلي في الجنة مكر الله طبعا مكر ومكر الله والله خير الماكرين ويمكن أبو بكر حاطط رجله كده في الجنة ربنا يجي زقه ويقول له أنت جاي تعمل إيه؟ روح فلا يأمن مكر الله الله يا أحبائي مش ماكر الله محب حكيم والحكمة لا تتمنى ضررا لإنسان لا ه- لا أ- لا أأمن مكر الله وفي كتاب قريته اسمه الدار الآخرة ويا ريت آه، كاميرا مان يسلط لنا الضوء على الدار الآخرة أهو وادي الشيخ الشعراوي والشيخ الشعراوي راح عند حبيبه الشديد جدا راح ي- يشاركه الأبدية بتاعته الشيخ الشعراوي ف في هذا الكتاب بيتكلم الشيخ الشعراوي في صفحة 108 عن حاجات غريبة الشأن جدا يقول أن قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر وده موجود في البخاري حديث 1049 صحيح البخاري إلا تعوذ من عذاب القبر أعوذ بالله من القبر له أم لأتباعه له له ولا أتباعه طب إيه أسباب عذاب القبر يعني مين اللي هيروح عذاب القبر مين اللي هيتعذب في القبر وهنشوف إيه هو عذاب القبر وأنواعه ده اللي منتظر ورجاء المسلمين بكل أسف شديد الذي وضعه محمد لهم أيضا الشعراوي في صفحة 110 إلى 117 يقول أخبر النبي عن معاص يعذب أصحابها في القبور بسببها جاب شوية معاصي اللي يعملها هيعذب في القبر وذكر واحد وتربي واحد واربعين نوع من أنواع المعاصي اللي أصحابها يروحوا النار إيه بقى منها يقول لك واحد معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن وال والفرج واليد سامحوني على الألفاظ ما أنا لازم أقرأ الكلام اللي موجود أعمل إيه أنا آسف بس بعد ال بعد الحلقة راح أغسل وش بقك تمام من الحاجات دي أنضفها ها واليد والرجل والبدن كله يعني اللي يغلط بعينه واللي يغلط بقلبه اللي يغلط بودنه اللي يغلط بفمه اللي يغلط بلسانه له عذاب القبر ومين منكم يا أحباء المسلمين لم يخطئ بقلبه وبعينه وبفمه وبلسانه يعني إذا كل المسلمين لهم عذاب قبر لهم عذاب القبر نوع تاني من عذاب القبر عذاب يا دي المصيبة يا دي المصيبة عذاب من لم يستبرئ من البول اوعى تعمل تبقى مصيبة سودة وعذابك في القبر رهيب استبرئ من البول يا ابني يقول لك ايه عن ابن عباس قال النبي ان عامة عذاب القبر من البول عامة عذاب القبر من الايه من من الباب البول فتنزهوا منه وعن أنس قال النبي اتقوا التبول فإنه أو ما يحاسب به العبد في الق... أول ما يحاسب به العبد في القبر أو ما يخش القبر هيجي له نكر والكير انت اتبولت على نفسك واتبولت في الحته الفلانيه وما مسحتش ومصيبتك سودة ومقندله يا دي الخيبه طيب ومن يمشي آه، معصية تانية يخش بها القبر لوحده من يمشي بين الناس بنميمة والغيبة ومن يؤذي الناس بلسانه ومين من المسلمين ما نسا- ما أذاش الناس بلسانه وبيده وبسيفه ده عذاب القبر هيلم كتير معصية أخرى النمام والك... أنا مش هقول ال 41 معصية ما تخافش لا أنا بس بنتقي شوية يعني عينات يعني النمام قلناها آه النمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاص وقاذف المحصن يعني اللي بيتكلم بيشن على حد محصن يعني يقول لك عذاب الكذب بقى عن صبرة ابن جندب صمرة بن جندب يقطع شدقه إلى قفاه ده الكذاب هيجيب له كده كتر ويقطع شدقه لقفاه زي ما بيعمل مصعب الزرقاوي كده بس ده كان بيعملها في الرقبه ومنخاره الى قفاه للشريحه الثانيه وعينه الى قفاه
وقفاها هياخد ايه ولا ايه ثم ثم يتحول الى الجانب الاخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الاول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان فيعود عليه ويفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى فيصح الآخر فيأتي عليه يتموا يعملوا له من اليمين والشمال يقطعوه ويشرطوه بس أنا عايز أسأله هو اللي مات وطلعت روحه راح يحس باللي بيشرطوه يعني خليها في الذكرى كده يعني في الفكر يعني ماشي عذاب آخر عذاب الزناه والزواني فإذا برجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من فين ويطلع من فين يعني دي بقى ما أقدرش أقولها بقى لا دي يعني في كلام حدود يعني لا في خطوط حمراء يعني المهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني قعدوا يصوتوا ضوضوا لا لهيب هذه المصيبة هذا علاوة على تعليقهم آه، في النار واللي يتعلق من صدره واللي تتعلق من ثديها واللي تع... عذاب تاني عذاب من يجر إزاره خيلاء يعني آه لو اشتريتي فستان جديد وكده اتمشيتي ما فرحانة بيه عذابي في النار وبئس المصير انت حر واللي يلبس له بدلة جديدة كده ويتمشي يتبختر بيه، آه عذابك النار وبئس المصير غيره نوع تاني الذي يحلف بالله ويكذب وياما التقية فيها كذب طبعا ويحلف ويكذب يعني انت اللي قلت لهم اكذبوا وهم اللي يروحوا عذاب القبر بالكذب ثمانية الذي يشتغل بذنوب الناس وعيوب الناس إذا من هو المعصوم من أن يسقط في إحدى هذه المعاصي إذا فعذاب القبر وبئس المصير احنا بنشكر ربنا جدا ان ما عندناش عذاب قبر ولا آه، ولا غير قبر ده كلام فارغ طب ايه هو عذاب القبر بقى اللي هيجرى في عذاب القبر جاء جاء في الاحاديث عن عذاب القبر في صحيح البخاري وهذا جزء من صحيح البخاري ارجو للكاميرامان ان هو يسلط عليها الضوء صحيح البخاري للعسقلاني آه لا ده بحاشية السندي بحاشية السندي يقول ايه في كتاب الجنائز 23 باب ما جاء في عذاب القبر وباب التعوذ من عذاب القبر وايضا في سنن ابن داود كتاب السنة في مسألة القبر وعذاب القبر نعم
قال الشيخ الشعراوي في كتابه الدار الآخرة صفحة 599 نرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مساءلة منكر ونكير بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وفي كتاب فتح الباري للعسقلاني هو ده اللي أنا كنت عايز أقول عليه فتح الباري للعسقلاني cameraman please أيوه اهو واضح فتح الباري شرح صحيح البخاري للامام احمد العسقلاني دول ايه يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه يعني الضلوع عامله كده ضلع الانسان عامله كده اما القبر يكبسه لحد الضلوع ما تخش في بعضها تبقى كده يا بوي يفحصه يسحقه ده القبر القبر الحجر خد بالك لا طبعا القبر الحجر هيتطبق ويطبق البني ادم اللي جوه اوه ثم يقيد له اعمى ابكم معه مرزبه من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربه يسمعها ما بين المشرق والمغرب فيصير ترابا وعن ابي هريره عن رسول الله قال عذاب المرء في قبره والذي نفسي بيده بيحلف انه ليسلط عليه 99 تنينا اتدرون ما هو التنين ده هو بيقول سبعون حيه لكل حيه تسع رؤوس يلسعونه ويخدشونه الى يوم يبعثون 99 في 70 في 9 62370 راس عماله تنهش يا دي المصيبه دي حيوانات الف ليله وليله ماشي يا للهول هذا مص- المصير المرعب ينتظر من يسقط في احدى هذه الخطايا التي سبق ان ذكرناها الميت بيحس ازاي بالعذاب دوت والاعمى بيشوف ازاي عشان يضرب الميت هي ما هو اعمى علشان خاطر يضرب كده على ال... على طول والميت بيقول لك بيش... بيحس تاني آه، بتاتي روحه وتدخل في جسده يعني عاش تاني دي قصه آه.
قصة جميلة قصة جميلة إن ما كنتش مصدق موت واختبر بنفسك اه هتبص تلاقي ناكر ونكير والقبر عمال يضيق والدنيا مصيبة انا بموت بروح عند المسيح اه ده موضوع تاني بقى ما ده ربنا اللي رحمك بقى أمين.
ده كان بتكلم على المسكين اللي عايش في ظلال هذه التعاليم الواقع ان التخويف نعم التخويف ليس هو الحل المشكلة في طبيعة الجسد الفاسدة طبيعة اللي جوه الفاسدة كل ما أريد أن أفعل خير أجد الشر حاضر أمامي لست أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا فلما تخوف البني آدم تهلكه لأنه مش قادر يبطل الحاجة والأمر محتاج إلى علاج داخلي لا إلى إرهاب خارجي الحقيقة الواحد كل ما بيقرأ في الحاجات ديت بيرفع قلبه بش أشكرك يا رب لأنك خلصتنا من كل هذه من مثل هذه الأقاويل والخرافات وأعطيتنا خلاصا على عود الصليب حتى لا نتعرض إلى مثل هذا العذاب ولا عذاب الآخرة لأننا لنا فيك خلاصا أبديا وهذا هو الجمال تحب تقبل المسيح اللي يخلصك خلاص أبدي مم. ما يعدكش على المحطات السفلية دي لكن يرفعك على أجنحة النسور إلى الحياة الأبدية معروض عليك الخلاص مجانا نعمة من الله تقبلها قول معايا لو تريد ولو مصدق ولو تثق ولو أنت عايز قول له يا رب أنا مليان خطية يا رب هذه المعاصي وأكثر منها كثيرة كل خطية وأستحق الموت والعذاب نعم. نعم.
لكن أنت أتيت لتخلصني لأنك تحبني أتيت لتنقذني من العذاب الأبدي فاستلم قلبي وحياتي ودعني أعيش معك كل الأيام غالبا منتصرا وظافرا حتى على الموت لأنال الحياة الأبدية فيك وبك ولك كل المجد إلى الآن من الآن وإلى الأبد آمين امين امين آمين امين شكرا يا قدسبونه آه، قبل ما نروح على الاسئله بس تعليق صغير سؤال صغير لقدسك أيوة.
انت قلت ان في دعاء بيقول نرغب ان الله يثبتنا في قبورنا عند مساءله منكر ونكير أيوة.
مش يمكن دوت برضو كانت سياسة من آه، نبي الإسلام إن صح قال آه، نداءه بهذا الاسم آه، لتخويف الناس ومن ع- من من الله ومحبة ما هي كانت سياسة الخوف والإرهاب نعم سياسة خوف وإرهاب طبعا نعم.
لا أكثر ولا أقل
آه، آه، لحد دلوقتي هناخد الأسئلة من ال- من البال توك آه، أدمن إحنا قدامنا بالظبط 14 دقيقة آه، يا ريت نحط أكبر قدر من الأسئلة موجودة آه، الموضوع شيق وأكيد الأسئلة كتير آه، فيا ريت برضو في صلب الموضوع الرب يبارك حياتك اتفضلي خد الميكروفون
شكرا جزيلا يا احمد وحاضر آه، رك عارفه ليك اسئله آه، ليها طابع خاص هناخد المحبه وهنرجع ليك تاني اتفضلي المحبه معاكي المايك
طيب شكرا لك يا هانا آه، آم، آه، شف- شكرا لك سلام ونعمة محبة المسيح مع الجميع شكرا لك يا أبونا على الموضوع الشيق اللي كله آه، رجاء رجاء مبارك فعلا وبيذكرنا بأنه أجسادنا اللي بتزرع في فساد بتقام في مجد والجسم الترابي بيقام بيقوم في جسم روحاني وتكلمت حضرتك أيضا عن الراقدين آه، الحقيقة آه، هنا على طول آه، بيدور سؤال في في رأسنا إنه طيب وماذا عن ال- الذين رقدوا الآن؟ أين توجد آه، السؤال أين توجد أرواح من يموتون الآن؟ شكرا والمايك معكم.
شكرا جزيلا محبة وده نقطة مهمة في الكتاب المقدس وضحها وما سابهاش الناس فئتين نعم فئة اللي قبلوا المسيح وقبلوا خلاص المسيح وفئة الذين رفضوا خلاص المسيح نعم
الذين قبلوا خلاص المسيح عندما يموتون يكونون في الفردوس فردوس النعيم مكان انتظار للأرواح
نعم.
زي المسيح ما قال للص اليمين لما اللص اليمين قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له اليوم تكون معي في الفردوس امين امين فالذين قبلوا المسيح يطلع على طول لا عذاب قبر ولا بتاع ويطلع على مكان انتظار للارواح الباره امين التي تبررت بنعمه المسيح.
نعم اما الفئه التي رفضت المسيح ولم تقبله بعد ما تطلع الارواح على طول هيذهبوا الى مكان انتظار للاشرار.
مهم.
ارواح منتظره اسمه الجحيم.
نعم
اللي ذهب اليه الغني المثل اللي قاله المسيح يوضح الاثنين مهم.
قال كان في راجل غني بخيل كان عنده واحد فقير على الباب تحت يشتهي ان ياكل من الفتات الساقطه من مائده هذا الغني ما كانش يديله ماتوا الاثنين مات الغني وذهب الى الجحيم ومات العاذر وذهب الى مكان الابرار حيث يوجد ابونا ابراهيم فالغني وهو في الجحيم رفع عينه وقال يا ابتي ارسل لعازر يبل لساني بطرف صبعه لاني اموت هنا من اللهب ومن العطش قال له يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك ولعازر استوفى البلايا
نعم.
فبتاخد نتيجه العمل بتاعك انت تتعذب وهو يتعزى نعم الى اخره فاذا في مكان مكانين للانتظار الذين قبلوا المسيح وعاشوا له يبقى في ارواح الابرار والذين رفضوا المسيح في ارواح مع الاشرار لما يجي المسيح في المجيء الثاني الذين في فردوس النعيم ينتقلون الى ملكوت السماوات نعم والذين هم في الجحيم ينتقلون الى النار الابديه نعم.
المعده لابليس نعم.
ربنا ما اعدش نار ابديه للبشر معده لابليس لكن الذين تبعوا ابليس يذهبون معه الى نعم.
نعم فده اين هي ارواح الاموات الان نعم.
تفضل و- والفردوس هنا مش زي فردوس المسلمين آه المسلمين ما عندهمش فردوس المسلمين عندهم الجنه الجنة وهي جنه ماديه وهيجي الكلام عنها ان شاء الله في حلقه
قادمة بعد بإذن الله.
ذلك قادمة إن شاء الله آه، السؤال الثاني أدمن لو سمحتي آه، وبرضه عندنا 10 دقايق فيا ريت العجالة
آه، حاضر يا ريت معلش تسالوا آه، في عجاله اتفضل سلام محبه معاك المايك
آه في delay ولا ايه؟ delay النت ساعات بتبقى ملخبطه آه، سلام محبه اتفضل المايك
طب يا أدمن لو لو هو مش قادر ياخد المايك خديه أنت آه، طيب هو عنده مشكله وبعت لي السؤال آه، ماذا يحدث للارواح في مجيء المسيح يا بونا اتفضل مقصك المايك
ماذا يحدث للارواح في مجيء المسيح؟
نعم
ارواح الذين انتقلوا اللي ماتوا دلوقتي في السماء في ال- في فردوس النعيم نعم والناس اللي على الارض اللي منتظرين مجيء المسيح ابرار برضه نعم.
فدول ابرار ارواح ودول ابرار في الاجساد نعم فلما ياتي المسيح في مجيء الثاني حياتي ايضا معه الابرار اللي في فردوس النعيم نعم
ويلبسون اجسادهم تتجمع الاجساد ازاي مهم.
يجمع يحيي العظام وهي رميم نعم
تتجمع العظام يخش فيها الارواح ويتحولون الى صوره نورانيه وجسد نوراني في لحظه في طرفه عين عند سماع البوق الاخير نعم والأحياء الذين على الأرض في تلك اللحظة يتحولون وهم أيضا في تلك اللحظة إلى ذات الصورة الروحانية والجسد النوراني وكلهم يصعدوا كده مع المسيح إلى ملكوت السماوات أما الأشرار الذين رفضوا أن يقبلوا المسيح اللي موجودين في جحيم عندما يأتي المسيح وينهي العالم ينتقل الأشرار اللي على الأرض مع أرواح الأشرار اللي في الجحيم ويهبطون إلى جهنم النار الأبدية ال- الثاني أنا بأكد المعدة لإبليس وجنوده الله لم يخلق النار من أجل البشر خلق النار لأجل إبليس وجنوده لكن اللي, بيح... اللي بيروح وينضم إلى معسكر الشيطان بيبقى نصيبه مع الشيطان إلى الأبد وعشان كده الكتاب يقول إيه هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نت... كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن الأحياء نتغير فهذا هو الرجاء المبارك هل تنتظر هذا الرجاء المبارك يا عزيزي كل واحد فينا بينتظر هذا الرجاء المبارك آمين امين شكرا شابون ادمن لو سمحتي السؤال اللي يليه آه، اتفضلي حضرتك الميكروفون معاك
آه، شكرا احمد شكرا يا بونا صوت أهلا وسهلا.
طارق في البريه اتفضل معاك المايك
شكرا Live TV 9 سلام رب المجد يسوع المسيح مع الجميع آه، اسمح لي ان اقبل ايدك الكريمه قدس ابونا مرحبا زكريا.
بيك يا حبيبي سلامي الى آه، الاخ احمد معك اهلا في بيك اهلا الاستوديو.
وسهلا ربي يبارك آه، ابي الحبيب عاوز اسال سؤال مم، بال- آه، الاسلاميات مهم.
يقول السؤال يقول الاسلام انه عندما ياتي السيد المسيح سوف يعتنق الاسلام وينتشر الدين الاسلامي وينشر الدين الاسلامي ثم يموت ويدفن بين الرسول وابي بكر الصديق الصديق فما ه- آه، فهل هذا صحيح؟ اشكرك أشكر المايك معك.
محبتك سؤال جميل سؤال جميل وشائع بين المسلمين وشائع من المسلمين اتفضل حضرتك كمسلم سابق بخبرة سابقة سمعته قبل كده وكنت بساله كمان وكنت بقوله كمان كمان.
يا، طبعا يا.
هذا كلام هراء
شكرا لا أساس له من الصحة نعم لأن كان من باب أولى بدل ما يجي المسيح ويسلم وينشر الإسلام طب ما من باب أولى يبعت نبي الإسلام وهو اللي ينشر بقية الإسلام نعم.
اشمعنى أنا بتمحك في المسيح نعم
وليه إذا كان المسيح مؤمن بالإسلام ما بعتوش ربنا من الأول ليه بالإسلام ولا هي ضحك على الدقون عشان خاطر يعني المسيح اللي انتم بتشوفوه ك- لا ده راح يجي بقى يسلم هو راخر وينشر الاسلام اه الاقدر على نشر الاسلام هو محمد ومن باب اولى ان محمد هو اللي يجي ويعمل كده مش المسيح نعم.
ثم لماذا المسيح بالذات ياتي ويعتنق الاسلام لماذا لم يقل ذلك عن موسى مثلا عن ابراهيم اعتنق الاسلام أم أن محمد مسكين خايف على المسيح وقلبه عليه دون بقية الأنبياء وعايزه يسلم وينشر الإسلام كلام ما يخشش العقل نعم.
إلا عقول تافهة المشكلة أن كلام محمد يؤخذ قضية مسلم بها عند المسلمين نعم.
غير قابلة للنقاش تماما كالجهل البدوي الذي شجع على انتشار مثل هذه المعتقدات نعم.
ربنا يرحم ويعو وينور العقول عشان خاطر تعقل الكلام اتفضل نعم شكرا يا استاذ بونا آه، يا ريت ادمن آه، اخر سؤال ويا ريت يكون في عجاله لان عندنا ثلاث دقائق بس
شكرا جزيلا طب آه، نختم بروك بقى اتفضل يا روك معاك المايك
اتفضل حضرتك
اتفضل يا روك المايك معلش عشان ما فيش وقت اتفضل يا روك معاك المايك
سلام رب المجد يسوع المسيح يكون معاكم امين انا مش عارف يا ابونا زكريا اتفضل انا عايز افهم سؤال يعني اتفضل كل دين فيه الثواب والعقاب هاي
والتخويف من عذاب القبر ايوه اكبر رادع للانسان عشان يمنعه من الفجور فليه آه، آه، ليه بت- بتقاوموا او بتقاوموا التخويف من عذاب القبر ها يعني يا ترى هل انتم بتشجعوا الناس على الفساد حاجة غريبة يعني آه، كويس شكرا شكرا آه، أشكر محبتك يعني كما لو كان عذاب القبور يمنع من الشرور ويمنع من الفجور لا يا عزيزي أنت عارف طبعا أن الخوف الخوف ما بيعالجش وإلا كانت ع- آه، يعني عقوبة الإعدام قد عالجت المجتمعات نعم والإعدام بقاله سنين عمالين ينفذوه في المجرمين وما فيش فايدة المشكلة هي علاج القلب من الداخل الحب لا الخوف المسيحية تقول المحبة تطرد الخوف خارجا نعم فالموضوع محبة قلبية المسيح يديني قدرة على أن أنا أتجنب الخطية مش عذاب القبور التي تمنع الفجور وشكرا جزيلا لسؤالك وسؤال نقح قوي وربنا يبارك حياتك شكرا قدس ابونا أسيب المايك لك شكرا قدس ابونا تفضل أحبائي المسلمين أحبائي المشاهدين مسلمين ومسيحيين وغيرهم سمعتم ما قيل وسمعتم الدلائل والبراهين الكتب واضحة لكم وكل حاجة تكون موجودة على ال website ممكن ت- تشوفوها بنفسكم وتسألوا أسئلة الناس اللي كان عندهم أسئلة ما قدروش يوصلوا لنا ل- لضيق الوقت أرجوكم ابعتوا الأسئلة ديت وهيتجاوب لكم عليها باستفاضة إذا كان في أي حد من الأئمة وعلماء الدين له تعليق فليتفضل ويتصل بنا وسيرد عليه باستفاضة اللي عايز أقوله لكم إن المسيح لم يأتي ليخوف الناس المسيح لم يأتي لينشر الرعب المسيح لم يأتي لتموت الأجساد وتعفن في القبور وتعذب وهي تعفن في القبور المسيح جاء لكي يكون لنا حياة اقبل المسيح تحيا اقبل المسيح تشعر بسلام ليس باستسلام سلام وتعيش فيه مع رب المجد في حياة مقدسة حياة طيبة وتنعم فيها وقتك على الأرض وعندما يزول هذا الجسد وتنتقل إلى الأمجاد السماوية نشكر قدس أبونا لتوضيح هذه المسائل ونشكرك لأنك أعنت المسلمين على فهم ما هو عذاب آمين.
القبر آمين يا رب أشكر لكم حضوركم وإلى اللقاء آمين